بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلوني يا أبائي ناخد الموضوع الثاني برضو في اتجاه يدي رجاء شوية بعنوان ماذا تفعل لو اتظلمت كلنا بدون استثناء بيجيلنا إحساس في لحظة بالظلم أحيانا يكون لحظة أحيانا يكون فترة أحيانا يكون طول العمر والظلم من أكتر المشاعر الصعبة في مشاعر سلبية كتير من أصعبها الإحساس بالظلم والظلم تزيد حدته لو كنت بريء فعلا وتقل شوية لو كنت مذنب والظلم تزيد حدته لو جالك من القريب وتقل حدته لو جالك من شخص غريب أشهر واحد اتظلم في تاريخ البشرية ربنا يسوع نفسه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه والظلم ده أشكال وألوان فتعالوا نفكر إذا كان واحد شبعان بربنا مفروض يقابل الظلم إزاي الأول أنواع الظلم أول وأشهر نوع في حياتنا يجيب لنا الظلم أن احنا نتظلم بسبب مسيحنا أو مسيحيتنا ده أرقى أنواع الظلم لو الظلم يعني جواهر أغلى جوهرة إنك تتظلم لأنك كاهن أو لأنك مسيحي فلو اتظلمت من أجله ده فعلا يا بختك قوي يعني لو اتظلمت في فلوس في ميراث أهو ظلم بس ده درجة لكن لو اتظلمت لأنك مسيحي لسه جاي لي شاب لطيف كده قال لي أبونا بارك لي اترفدت من الجامعة مبروك يا حبيبي هو كان هيتعين يعني قال لي اتأكدت اني عشان فلان عشان اسمي كذا ففرحان قوي قلت له شاطر يا ابني شاطر يا حبيبي قال لي كنت خايف اكون لأي سبب تاني لكن لما اتأكدت ان انا ما اتعينتش بس عشان كده بقيت فرحان جدا قلت له برافو عليك انت فاهم صح فالظلم من اجل المسيح ده ارقى نوع افضل نوع طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا من أجلي من أجل ده أعلى نوع في ظلم يجي درجة أقل جوهرة بس أقل درجة شوية إنك تتظلم من أجل البر يعني مش من أجل المسيح من أجل أخلاقك كمسيح يعني واحد يتظلم من أجل أمانته واحد يتظلم من أجل استقامته وتلاحظوا التطويبين دول جايين في الكتاب طوباكم إذا طردوكم دي آخر واحد وأعلى واحد أجركم عظيم قبلها طوبى للمطرودين إيه من أجل البر البر هنا مقصود بيه لأنك إنسان فاضل مش لأنك مسيحي في ناس بتكره مسيحك فهتظلمك عشان أنت تبعه يا بختك وفي ناس بتكره أخلاقك برضو لأنك مسيحي فانت هنا ايه قريبين لبعض بس التانية اكتر من اجل الاستقامة والامان زي يوسف يوسف ما اتظلمش لانه لا يعبد آلهة الفراعنة لا ما تفرقش يوسف اتظلم من اجل طهارته مطرود من اجل البر ده نوع اخر من الظلم هو اتظلم لانه مش عاوز يغلط لانه قال الغلط لا اتظلم ظلم فظيع واتسجن في ظلم اخر بسبب سوء الظن ده يجي بقى حتى في العلاقات الإنسانية لأنه ممكن يبقى أخين واحد يظلم أخوه لأنه افتكروا طمعان في الميراث راجل يظلم مراته لأنه افتكرها مش بتحترمه ست تظلم جوزها لأنها اشتبهت أنه بص لحد غيرها أب يظلم ابنه لأنه سمع عنه سلوك وحش وهو الولد ما عملش حاجة وحشة إساءة الظن أحيانا تحصل في المستوى القريب ودي طبعا دي بتبقى قاسية وممكن يساء الظن بيك كخادم يطلع عليك سمعة سيئة وطلعت على بولس يعني طلعت على قديسين كبار قديس مكاريوس العظيم ظن فيه انه جاب انسان طفل من الخطيه وبعدين ايه يا عيني خد في جنابه لما استوى ولما البنيه دي اللي كانت بتولد كانت هتموت اعترفت انه القديس مكاريوس بريء بس تسع شهور من الذل والظلم ومرضاش ولو اتكلم محدش هيسمع له ظلم احيانا يكون بسبب طمع الاخرين وده برضو منتشر في الدنيا ليه تتظلم بقى في العلاقات العادية تيجي تشتري حاجة اللي قدامك يغشك يظلمك ليه لأنه طماع فسرقك سرقك بطريقة ايه متغطية باع لك حاجة بايظة ما هو ظلم برضه ظلم لكن هنا الطمع بقى أو الأنانية واحد عاوز ياخد الحاجة الحلوة لنفسه عاوز يديك كتف ويطلع قدام نوع من الظلم برضه في إحساس وحش بقى بالظلم ساعات ده بقى مش ظلم حقيقي ده ظلم مش مظبوط مش حقيقي بس إحساس شخص يحس ان ربنا ظلمه ودي للأسف بنسمعها من المجربين كتير فيبقى واحد عنده معاناة فاكر ان ربنا ظلمه لأنه جابه في ظروف سيئة أو ساب التهمة تلبسه أو سمح له ب- بأزمة صعبة فيبقى صعبان عليه من ربنا نفسه ويبقى على لسانه عاوز يقول له انت ظلمتني انا لو اتظلمت من بشر استحمل بس اتظلم منك طبعا هنا ربنا ما بيظلمش حاشا مش من صفات الله انه ظالم هو عادل ورحيم وضابط الكل ومحب للكل لكن في واحد يتهيأ له كده يسيء فهم الله وهنا يبقى العكس على فكرة يبقى احنا اللي ظلمنا ربنا لو خدتوها بالظبط بقى يبقى ايه يبقى اتظلمت بسبب إساءة الظن فيك دي بتحصل ساعات مع الآباء ومع الخدام انك حد يتهمك انك ظلمته في الوقت اللي انت اساسا بتستر عليه او بتنجيه لكن هو بدل ما يقدر ده يتهمك ان انت ظلمته وما عندكش كأب غير انك تسكت وتحتمل هنشوف نعمل ايه الإحساس بالظلم درجات زي ما ابتدينا الكلام وإحساس مش سهل بيبقى عالي جدا مع الناس اللي كرامتهم عالية خلي بالكوا بقى يعني احنا بنقول إحساس الظلم ممكن ي- يختلف بسبب الناس والظروف لكن لا ممكن يختلف في استقبالك لو انت متكبر أو ذاتك كبيرة أو كرامتك مهمة تلاقي أصغر سوء ظن تعتبره إيه ده بحوك وتبقى بالنسبة لك الظلم عالي جدا بينما في الحقيقة الموضوع يعدي بسيط يعني ما كل الناس مظلومين انت يعني بس أو لو كانت الفلوس غالية عليك فبرضه إيه بنقابل الكلام ده كتير اتنين مثلا كان ليهم ميراث ورث فايه الاخ الاكبر قال انا هاخد الحته الزياده دي عشان بس اكمل الاجراءات التاني يعتبر نفسه شهيد ويفضل يدور يتكلم ويحكي قصص اخويا ظلمني خد ألف جنيه زياده عشان قال ايه خلص الورق بتاع الوفاه وبتاع يا ابني ما تستاهلش ليه عملت فيها قصه كبيره كده الفلوس هي أنا الموضوع مش انه ظلم بجد لا هو عشان الفلوس غاليه قوي حس بمراره عاليه قوي لو واحد ما تفرقش معاه الفلوس كان ممكن ما يعتبرهاش ظلم خالص كمان الإحساس بالظلم أقل سنة لو الواحد شبعان بربنا لو أنت ربنا غالي عليك ومالي قلبك وعقلك صدقني لو ظلموك مش هتاخد في بالك مش هتاخد في بالك زي عارفين واحد معاه مليون جنيه يتسرق في خمسة جنيه تفرق معاه مليون فحتى لو اتسرق في خمسة جنيه يضحك تقع منه عشرة جنيه آه، ماشي مش فارقة في مليون مليون ده أنا أقصد ربنا واحد معاه ربنا وشبعان بيه قوي فالدنيا بالنسبة له صغيرة هياخدوا منك ايه ياخدوا منك مكانة مركز فلوس ما ياخدوا ياخدوا اللي عاوزينه احساس بالظلم بقى يقل جدا مع الشخص اللي السما شغلاه طول الوقت لو واحد فاهمها صح ومركز في الحياة الأبدية مستعد النهاردة قبل بكرة يسافر السماء ومتوقع أنه هيقابل المسيح قريب والموضوع مالي قلبه السماء دي كبيرة قوي ما هو الظلم ده دايما مرتبط بالأرض الأرض دي هتمشي تفرق إيه يعني فتبص تلاقوا ولا يحس بيه خالص ما يحسش بيه لان هو بقى ايه مشغول بحاجه تاني حاجه كبيره قوي فحتى لو اتظلم بجد ظلم بقى بين يعني هو مش تعبان ليه هياخدوا مني السما ازاي هو ماسك فيها ولو كان خلاص النفوس هدفك نفس الكلام بولس الرسول اتظلم في سمعته مع ان بولس ده نقي جدا لكن طلع عليه كلام وحش طلع عليه انه بيسرق فلوس الكنيسه وطلع عليه انه مدعي وقال بسيط رديء وبسيط حسن كمضلين ونحن صادقون ومع كده مكمل ليه قال ما يفرقش ما يفرقش انا ورايا شغل ورايا رساله يشتموني يمدحوني وقال اصل ربنا ايه دربني على كده تدربت في كل شيء أن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص وأن فمش فارق أول رد فعل مظبوط لما تتظلم اقبل يا حبيبي ليه؟ في واحد قديس مرة قالها بطريقة جميلة قوي قال أنت كم مرة مدحت وكرمت بغير حق ليه لو فعلا مرة اتظلمت بغير حق ما انتش قابلها ما انت قبلت الكرامة اللي مش في حقها في حد فيكم ما اتمدحش مرة على حاجة ما يستاهلهاش ياما مش كده أكيد أكيد في ناس مرة شكرت فيك ولا مجدت فيك ولا كرمتك وأنت ما كنتش تستاهلها أوي يعني وقبلتها ولا ما قبلتهاش ده أنت قبلتها وأنت مبسوط وقلت كويس إن ما عندهمش نظر سمعنا المرة دي لما طلع ما عندهمش نظر وظلموك ما انتش قابل زي ما قبلت دي تقبل دي وغالبا قبولك للظلم ما يجيش يعني اقصد ايه مش هتتظلم بقدر ما انت خدت كرامة بدون حق غالبا هتبقى اقل فاولا لا تخجل من الظلم ليه سيدك والهك وملكك وخالق الكل ظلم انت يوم ما تتظلم ده انت تشبهت بيه فانت ما تخجلش ابدا يوم ما تتظلم المفروض تقبل بفرح يا وانا طول اتظلم زي سيدي ما كل القديسين ظلموا كل الشهداء ظلموا وعلى رأسهم إلهنا ومخلصنا ربنا يسوع هو الأول واحد أو أعظم واحد في التاريخ ظلم ظلم وقبل تذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه لم يفتح فاه يعني ما اعترضش ما اعترضش على الظلم ليه عشان يبقى إيه يبقى معين المظلومين يبقى دايما إيه تحت نظرك كده وأنت مظلوم يا رب اسندني لأني مظلوم زيك دلوقتي بص القديس بطرس حطها إزاي يقول تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم أنرتم يعني تعمدتم وقبلتوا الإيمان صبرتم على مجاهدة آلام كثير من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ومن جهة أخرى صرت صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا يعني يا الضرب نزل عليكم يا نزل على قرايبكم فلو نزل عليكم مظلومين نزل على جماعتكم ما انتوا شركائهم فكده كده وصل لكم الحكاية لأنكم رسيتم لقيودي وأيضا ده بولس سوري وقبلتم سلب أموالكم بفرح ده منتهى الظلم ظلم فظيع انك تتسرق في فلوسك وتعبك وانت مش قادر تعمل حاجة وبيحصل في بلادنا حاجات زي كده كتير عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا إيمانك يسندك هنا تحويشك في السماء ما يتسرقش لا ينقب سارقون ولا يسرقون لا يفسد سوس ولا صدم تعب صلاتك وخدمتك عيد لك تعبك في شغلك ما يقعدش لازم ينقب سارقون ولازم يفسد سوس وصدم قديس بطرس بقى قال لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره لكن إن كان كمسيحي يتألم لا يخجل يعني لما يمسكوك في قضية وانت غلطان ما هياش كرامة بقى لكن انت ممسوك في تهمة مش حقيقية لا ما تخجلش ما تخجلش لانك ربنا سامح لك بظلم وربنا هيرقيك بالظلم ده وهيمتعك بيه اول رد فعل ربنا بينتظره مننا لما نتظلم صلي احنا اول رد فعل على طول ايه بندافع عن نفسنا بنصور للكرامة بن عاوزين نزعق ظلموني لا من فضلك أول رد فعل ما تفتحش بقك صلي لو سمحت صلي واهدى وافتكر الظلم مش غريب عن ربنا وعن ولاد ربنا الظلم إكليل ليك فاهدى شوية عشان ما تضيعش إكليلك استقبل الظلم بالصلاة أولا الظلم من أول مستوى البسيط سوء الفهم إلى ظلم بين شديد جدا معلش كله اسمه ظلم استقبله بالصلاة لو سمحت لأن الصلاة هتخليك قابل الظلم ليس من يد إنسان بل من يد الله الحتة دي مهمة خلينا نفهمها طول ما أنا مركز في اللي ظلمني مش هعرف أسامح ومش هقبل وهبقى بغلي لكن أول ما بركز في اللي سمح بالظلم ههدى فاكرين لما داود اتظلم من ابنه ومن واحد من شعبه في نفس الوقت ابنه هايج عليه عاوز يموته طبعا ابنه مش قادر ما يحبوش انما طلع واحد من عيلة شاول قاعد يشتمه ويقول له انت سرقت الملك من شاول الحقيقة لا سرق ولا عمل ده اترسم وهو عيل صغير ولا كان بيه ولا عليه وفضل هربان 15 سنة وجات له الفرصة ياخد الملك بدراعه وما خدوش فلما قال له اخرج يا ابن بليعال شتمه شتايم وحش اصلك انت ايدك كلها دم اصل انت استخدت مننا الملك من عيلة شاول الحقيقة كل ده ظلم بس داود قال اجابة جميلة قوي صلى وقال ايه كان بيصلي في سره قال الرب قال له سب داود خد الظلم من ايد ربنا فقال له ايوه انت بتسمعني الكلام انا فاهمك انت عاوزني اليومين دول ايه اتعصر خلاص فركز على ربنا فقبله يبقى الصلاة هتخليك تحول عينيك من الظالم المباشر للذي سمح بالظلم من أجلك ده مسموح بقى يبقى ربنا سامح لك بفترة ظلم ليك انت عشانك مكسب الصلاة كمان هترفع درجة تسليمك يعني ايه ما انت ممكن تتكلم ولا حد يسمعك ياما ناس مظلومين قالوا ظلموني ومحدش سمعهم فيتفرسوا اكتر ويتغاظوا اكتر فالصلاة هتديك حكمة تتكلم ولا ما تتكلمش وفي كل الأحوال هتقول يا رب أنا بين إيديك سامح لي بالظلم وماله تشيل الظلم وماله تخلي الظلم زي ما انت عاوز الصلاة هي اللي هتخليك تعرف تعمل كده تسيب نفسك عاوزه يطول يطول عاوزه يخلص يخلص يا رب انا ملياش غرض ملياش طلب شوف انت الدواء ده ناخده قد اسبوع ولا شهر ولا سنة ده دواء يقول هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم يعني فضيلة عند ربنا أن الواحد يكون متألم بالظلم وأي مجد إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله يعني لو أنت غلطان فبتاخد كلمتين في جنبك لا ما مش حاجة زيادة لكن مش غلطان وعمال تسمع كلام زي الدبش ويعاب فيك وتتهم بالتهم ده كويس ده فضل عند ربنا لأنكم لهذا دعيتم احنا مدعوين لطريق الصليب والصليب مفتاح الظلم هو الصليب ابتدى ازاي غير بظلم لأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا كي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية هذه الظلم ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان إيه يسلم لمن يقضي بعدل يبقى مع الظلم في حاجة اسمها التسليم والتسليم ما يجيش من غير صلاة يا رب أنا بإيد بين إيديك لو اتظلمت انا برضو بين ايديك بس كويس قوي انك تبقى بريء ومظلوم مش حلو ان مش هينفع تبقى متهم حقيقي ومظلوم ما يمشوش مع بعض ما يمشوش يسلم لمن يقضي بعدل حمل في نفسه خطايانا في جسده كي نموت عن خطايا فنحيا للبر الصلاة هتعمل ايه تاني كمان الصلاة وانت مظلوم هتحمي قلبك من الغضب والكراهية والإدانة والانتقام وال... لما تصلي كويس ما هو طبيعي لما يحصل ظلم رد الفعل البشري كل بقى الغل والغضب والغيظ وشهوة الانتقام هتطلع فده خطر عليك جدا فلما تتظلم الصلاة تحميك من كل الشياطين دول لحسن ايه سيطروا عليك ساعتها خلاص يبقى انت خسرت الجولة فمش هتقدر تغلبهم من غير صلاة انظروا ألا يجازي أحد أحد عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع الصلاة كمان طبعا الصلاة دي أنا مش بتكلم في خمس دقايق ده ممكن تطول معاك يعني يوسف قعد مظلوم عشرين سنة فالموضوع مش أسبوع حتى فممكن تبقى مطولة الحكاية هنا كمان الصلاة تستعيد سلامك وهنا ربنا له حكمة عالية قوي بصوا يا جماعة افهموا الحتة دي أخطيت عندنا حاجة جوه وحاجة بره احنا دايما في صلواتنا عاوزين بره يتغير بره يعني يعني الظروف تتصلح الناس تعرف ربنا عاوز جوه يتغير فانت في صلواتك عاوز الظروف هي اللي تتغير وربنا عاوز قلبك انت اللي يتغير فانتوا مش على نفس الموجة انت مستني اهل بيتك يقدروك وربنا سايبهم زي ما هم ما بيتغيروش ودايما مطلعينك مظلوم طب ما تفهم ما ربنا ممكن يغير اهل بيتك بس هو عاوزك انت اللي تتغير ممكن في كنيستك يكرموك بس انت ربنا سايبك مظلوم طب كويس عشان انت اللي تتغير لو الدنيا بره ما اتغيرتش يبقى الغرض جوه يتغير وانت مش راضي جوه يتغير هتفضل الحاله دي لغايه ما جوه يتغير عشان كده المسيح مره قالها يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا ليه مركزين بره وخلاص يا يوسف ما انا ممكن ارجعك لحضن ابوك ما انا ممكن انهي الظلم اللي عمله اخواته فيه اخواتك فيك بس انا عاوز اغيرك انت يا يوسف عاوز اخليك راجل ناشف عاوز اخليك قائد عظيم عاوز اصلح فيك عاوزك تسلم اكتر من كده سيبني اشتغل شغلي ان كان على بره ده سهل قوي بره ده هيتظبط هيتظبط في يوم من الايام فالصلاه تخليك تستعيد سلامك وتكمل رسالتك بصوا بولس لما اتسجن مره في ناس عملوا حركه بايخه قوي بولس لانه قوي وايه كارز وله ولاد في كل حته فايه مسيطر شويه لما اتسجن طلعوا معلمين من الكذبه اللي وقف لهم في كورنثوس خدوا راحتهم وابتدوا يدوروا في البلاد ايه يكسبوا ناس لنفسهم لانه الكبير اللي كان ايه مالي الجو اتسجن فهو بولس سمع في روما ان في ناس بتكرز بس مش بغرض نقي استغلوا انه مسجون عشان ايه يمشوا حالهم بصوا قبلها ازاي هذا الرجل العظيم فبيقول قوم عن حسد وخصام يكرزون بالمسيح حاجة غريبة قوي في حد يكرز بالمسيح وغرضه حسد وخصام ايوه ما هم متغاظين من بولس لانه وقف لهم كانوا بيعلموا تعاليم غريبة فكان واقف لهم فلما اتسجن طلعت الفيران من الجحور انما هو لانه كبير في قلبه وهو طبعا ربنا اللي سامح له بسجن روما وسجن روما طول ما خلصش بسرعه وقوم دول تلاميذه بقى عن مسرة يعني بيخدموا من قلبهم عاوزين الناس تعرف المسيح ملهمش غرض وحش هؤلاء عن تحزب الأولانيين ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا يعني عاوزين يكيدوني وأنا في السجن فاهمين الفكرة؟ يعني أنا مش كفاية أن أنا مسجون ومتضايق جوه السجن هم قاصدين يفرسوني وأنا مسجون كمان أدي اتسكنت وهنعمل بقى اللي كنت مانعنا نعمله وأولئك عن محب ولاده بقى عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح بهذا أنا أفرح إيه القلب الحلو ده إيه التسليم العالي ده إيه السلام الغريب ده ده في ناس قصدت غيظك قصد وانت مسجون مش مهم مش بيتكلموا عن ربنا في ناس هتعرف ربنا بارك انا مش عاوز اكتر من كده انا ربنا معايا جوه السجن عاوز ايه تاني سافرح انا فرحان وهفرح الكلام ده قاله في فيليب رساله الفرح اللي قاعد طول الرساله يقول افرحوا افرحوا طب ده حاجات تنرفز ده حاجات تغيظ ما بيها على السجن نفسه اساسا انت مسجون ظلم كمان اللي بره بيظلموا وبيكيدوا وبيعملوا حركات ويعني انا ربنا هو اللي سايق ما عنديش مشاكل لاني اعلم ان هذا يقول لي الى خلاص بطلباتكم في الاخر هتقلب خير بمؤازرة روح المسيح الصلاة هي اللي هتخلي الكلمة دي واضحة في ذهنك قوي ايه هي بقى الكلمة ان الظلم خير ايه ده بقى في حاجة اسمها كده ايوه الرب قصد به خيرا ما دع الظلم الله قصد به خير مش هتعرف توصل لها غير بالصلاة تبقى في ظروف قاسية في بيتك أو في كنيستك في خدمتك في شغلك في بلدك وتكتشف أنه خير طبعا خير في الآخر أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا لأنه لولا الظلم ده ولولا الأحداث دي ما كانتش المجاعة كانت المجاعة جاية ولو ما كانش يوسف وقف للمجاعة من بدري كل الناس دي كانت هلكت المصريين كانوا ماتوا وأهله كانوا ماتوا في المجاعة لولا التدبير اللي ربنا اداهوله في حكمة وتدبير السبع سنين والخطة الإلهية الرب قصد خيرا من الظلم الواقع على يوسف الرب قصد خيرا من الظلم الواقع على بولس الرب قصد خيرا من الظلم الواقع على أيوب ربنا قصده خير من الظلم اللي في حياتك فأرجوك ما تقعدش تغني أغنية ظلموه لا رتل ترتيلة أي حاجة تاني ما فيهاش ظلموه لأنه في خير مش في ظلم في الموضوع طيب امتى تتكلم هل لما الواحد يتظلم لازم يسكت لا مش دايما قيل عن المسيح ظلم تذلل لم يفتح فاه لكن في مرات أخرى المسيح ظلم وفتح فاه لكن لم يخسر سلامه أبدا ولم يفتح فاه بالسوء أبدا ودي الحكمة العالية إمتى تنطق وإمتى تسكت في مرة مثلا لما خرج شيطان الأخرس قال قوم عنه ببعل زبور رئيس الشياطين طبعا سيء فعلا يغيظ انك تعمل خير تلاقي شر او تكرم ناس يقوموا يتهموك زي مرة كاهن بيحكي لي بيقول لي قعدت اسعى عشان اجيب قرش لناس معينة في محنة فلقيت ابنهم بيقول لي الله اعلم بقى انت لميت على حسنا قد ايه طبعا احساس صعب قوي يبقى هو عمال يدور عشان عياله يعني يمد ايده من اجل اولاده اولاده بالروح ويبقى ده رد الفعل هو نفس اللي حصل مع المسيح طلع منهم مش شيطان قالوا له مصلك رئيس شياطين ظلم ومست... وم... يعني يغيظ طبعا يعني بدل ما تشكروني بدل ما تقدروا بدل ما تعترفوا بلاهوتي اطلع رئيس شياطين احساس وحش انما بص المسيح اتكلم في منتهى الهدوء لا صعبت عليه كرامته ولا قال لهم ما تستهلوش خلي الشياطين تاخدكم معاها جهنم انما قال لهم شوفوا هو انا لو بطلع شيطان يبقى شيطان واقع في شيطان كانت المملكه خربت وما انت هتقنعهم انت بتتكلم بهدوء ازاي لكن بيتكلم اتكلم برد مقنع اذا لما تتظلم يجوز انك تدافع عن نفسك بس بهدوء من غير ما تكون الكرامه بتحركك خلي برضو خلاص الناس هو اللي يحركك ولو لقيت محدش بيسمع ما تضيعش وقتك صلي وبس يبقى الصلاة هي الحل الدائم الكلام أحيانا الصلاة هي الحل المستمر مع أي حالة ظلم ومتأكد أنه هيترفع في وقته ومتأكد أنه خير بلس بقى ساعات يضاف عليها كلام بحكمة في بعض الأحيان فمرة تاني ظلموا المسيح ليه يوحنا لما جه كان له اسلوب ن- نسكي جدا يوحنا المعمدان فالجماعه الكبار اليهود عشان مش قادرين يعملوا زي يوحنا المعمدان قالوا ده فيش طعم ده ما بياكلش ربنا يسوع جه بسيط خالص بقى عايش وسط الناس ياكل ويشرب عادي طلعوا عليه سمعة عكس ايه ده الأكول والشريب الخمر هو لا أكول ولا شريب خمر دي تهم يعني هو بياكل برضه باعتدال شديد وملوش في الخمر لكن تهمة برضه زي محب العشارين يعني بتاع الحرامية فهنا ربنا يسوع ساعتها دافع دافع بحجة اتكلم وقال ما هو زي المثل اللي بيقول زمرنا لكم ما رقصتوش نحنا لكم ما لطمتوش يعني مش عاجبكم حاجة يا رب ازاي عندك سلام كده وازاي ما ما صعبش عليك يطلعوا عليك بقى منك طيب مع الناس وعايش معاهم ببساطة يطلعوا عليك انك اكول وشريب خمر وبتاع خطا معلش وماله لكن دافع واتكلم لما سمعان الفريسي ظلم المسيح وقال في باله ده خاطي ده لا نبي ولا بتاع ما كانش سابها تلمس رجله ظلم ربنا يسوع بهدوء شديد قال له عندي كلمة أقولها لك ما قالوش يا ظالم يا مفتري بقى أنا داخل بيتك تقول عليا كلام زي كده أبدا وحكى له حكاية المديونيين وابتدى إيه بالراحة كده يثبت له إن الست دي كويس وبصراحة أنت اللي مقصر لما مسكوا التلاميذ في عملة سودة هي الحياة ولا عملة سودة ولا بتاع تلاميذ ببساطة ماشيين جعانين يوم سبت فركوا السنابل في الشريعة ما بتقولش دي حرام لكن في تقليد اليهود اللي أضافوا على الشريعة اعتبروا فرك السنابل ده خطية فزي اللي ايه مسكوا على التلاميذ تهمة ربنا يسوع وقف يدافع عن رجالته ما سكتش برضه انا تاني بتكلم انه احيانا مع الظلم ممكن تتكلم بس لازم تكون في حالة صلاة وما تفقدش سلامك عشان ما تغلطش ولو لقيت اللي قدامك ما بيسمعش وفر على نفسك خليك ايه تذلل ولا تفتح فك وسيب اعطى الحكم ايه للحاكم العادل سلم لمن يقضي بعدل فهنا قال لهم طب مش داود بتاعكم ده يوم في يوم من الايام دخل كان خبز التقدمه اللي ما بياكلوهوش غير الكهنه بقى ال- الشباب دول لما يفركوا السنابل عملوا مصيبه طب ده داود ما كانش كاهن ودخل ما لقاش غير خبز التقدمه وعدت وما اعتبرتش خطيه في زمانه يبقى لما تتكلم وانت مظلوم ارجوك ما تبقاش دفاع عن كرامتك لا هتغلط هتتعصب الشيطان هيلعبك اتكلم فقط حرصا عن خلاص النفوس لو الكلام هيفيد ناس او هينقذ ناس اتكلم مش هيفيد ما تتكلمش اتكلم حرصا على سلامة التعليم مهما اتظلمت علم اثناسيوس الرسولي اتظلم ظلم فظيع انتوا عارفين اثناسيوس اتنفى خمس مرات خمس مرات ينفى بسبب دفاع عن الحق فمرة من حالات الظلم الأريوسيين دول كانوا شياطين بيحركوهم في جلسة كده كانوا بيحاكموا أثناسيوس لأن الإمبراطور كان معاهم ساعتها عملوا حركة دنيئة جابوا ست وحشة دخلت عليهم وادعت إنه غلط معاه طبعا أسقفة مصر بصوا في الأرض يعني إحنا هنوصل للمستوى ده في النقاش يعني حاجة تكسف ربنا ادى حكمة لتلميذه اسمه تيموساوس قديس تيموساوس فالقديس تيموساوس وهم قاعدين طبعا كلهم كرهبان زي بعض شكلهم زي بعض القلاص او خلاص يعني ما بيلبسوش عمم كانوا ساعتها قوي فقام القديس تيموساوس وقف كده وقال لها يا ست حرام عليك اللي افترى ده عمرك شفتيني عشان تدعي عليا الكلام ده وخد عمل نفسه ايه اثناسس فهي طبعا افتكرته اثناسس قالت له طبعا عارفاك وفي غيرك فالباقيين كلهم ضحكوا وقعت هي في المطب بس شوفوا الظلم لما يوصل إلى هذه الدرجة أن يهان قديس عظيم في نقاوته و- وما عملش حاجة سكت بس ربنا دفع, دفع عنه بطريقته اتكلم لو في حد هيستفيد من الكلام زي ما المسيح كان وهو يظلم كان بيقدم تعليم لكن في وقت الصليب وتعليم لمين هو حد سامع خلاص والصليب لوحده رسالة فكان ساكت وقت المحكمة وقت الصليب لو هتتكلم صلي كويس واحتفظ بسلامك وهدوءك وراجع الكلام اللي هتقوله عشان ما ما ما تدافعش عن كرامتك ونفسك ده مش صح سيب ربنا يدافع عن دي لكن دافع عن حق الناس دافع عن الحق الإلهي نفسه لو هتتكلم وضح الأمور لكن ما تغلطش في حد وعالج النفوس المريضة يعني ايه في ناس بتظلم بسبب صغر النفس فتتهمك لأن هي نفوس ضعيفة فبص لها بصة المسيح الطيب ان دي نفوس ضعيفة لما بتتهم وبترمي طوب هم تعبانين اشفق عليهم زي ما المسيح بيشفق علينا لكن ما تقعدش ايه تهول المسائل وتكبر اخر حاجة اختم بيها في بركات كتير لاحتمال الظلم يا بختكم لو اتظلمتم واظن كتير منكم مظلومين يا بختكم اول حاجة انت تشبهت بالمسيح دي حاجة كبيرة أوي هتعرف قدرها في السماء الفترة اللي انت مظلوم فيها بأي درجة أو سمعت فيها كلمة وحشة في حقك بأي درجة وبدون حق يعني أقصد إيه مش الغلط لأنك أنت غلطان لا تشبه بالمسيح بصبركم تقتنون أنفسكم كمان الظلم يجعلك تقترب من الله هتضطر تجري عليه هيصعب عليك بس هتترمي في حضنه يا بختك مش هتدوق حضن المسيح قد ما هتدوق وانت مظلوم مش هتدوق طيبته قد ما هتدوق وانت مظلوم طبعا الظالم ما بيدوقش حاجة خالص لكن وانت مظلوم هتتلاقي الدلع كله كمان وانت مظلوم انت بتتعالج من حاجة كبيرة انت يمكن الكرامة واللي انا كانت كبيرة هتروح الدنيا كانت غالية هتروح شوق السماء هيزيد ليه لانك لما تتظلم في الارض هتكفر بالارض لما تتظلم في الدنيا خلاص مش هتحبها طب ما كويس كويس عشان تستنى السماء اللي ما فيهاش ظلم موضوع الظلم ده بيدي رجاء صدقوني ليه لانه لو انت ما منكش فايده وشكلك كده كده هتهلك ربنا يسيبك تاخد الدنيا بحقها كون الدنيا عمالة تنغص كده وفي ظلم في حياتك ده معناه انك انت ايه متحوشة لك السم فمجرد احساسك انك عدت عليك ظلم ظلمات كتير باشكال كتيرة ده لوحده يخليك حاسس طب كويس يبقى في امل كده ان ربنا يقبلني في الاخر ويحسبني مع المظلومين ويجوز تكون شالت في وشها شوية ظلم أنا عملته في حياتي دون قصد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد